السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع من روائع الأحاديث القدسية نكمل بقى مع بعض الحلقة الماضية في آخر من يدخل الجنة آخر واحد يخش يخرج من النار وآخر واحد يدخل الجنة هو طبعا رجل واحد لسه خارج من النار ده آخر واحد من عصاة الموحدين ولسه رايح الجنة قلنا المرة اللي فاتت في عجالة سريعة إن هذا الرجل وصفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم والحديث رواه مسلم قال إني لأعلم آخر أهل النار خروجا من النار وآخر أهل الجنة دخولا الجنة مين هو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو رجل يمشي على الصراط وقلنا أن الصراط أحد من السيف وأدق من الشعرة يمشي على الصراط فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة يمشي شوية ويقع شوية والنار تلسعه شوية حتى إذا ما مر من على الصراط طبعا بعد سنين طويلة حتى إذا ما مر من على الصراط نظر إلى النار وقال تبارك الذي نجاني منك أرجوك ركز مع اللفظ ده تبارك الذي نجاني منك والله لقد أعطاني الله عز وجل ما لم يعط أحدا من الأولين ولا الآخرين يا خبر أبيض هذا رجل بيعتبر أن ربنا اداله حاجة ما ادهاش لحد لا قبله ولا بعده مجرد بس أنه نجاه من النار ما هي الآية بتقول كده فمن زحزح تخيل اتزحزح كده ما بقتش كتير اتزحزح بس فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور يا خبر أبيض فهذا الرجل بعد ما مر من على النار وتركها بقى وبعد عن الصراط فقاعد يستريح إيه اللي حصل يا جماعة ثلاث مفاجآت من أغرب ما يمكن هذا الرجل لسه ما دخلش الجنة وعدى من على الصراط ومعلوم ان بعد الصراط في منطقه اسمها القنطره ايه القنطره القنطره دي ورد فيها حديث رواه البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الجنه والنار او يخلص المؤمنون الى قنطره بين الجنه والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الحياه الدنيا حتى اذا هذبوا ونقوا اذن لهم بدخول الجنه فوالذي نفسي بيدي لأحدهم أدل بمنزله في الجنة من منزله كان له في الإيه؟ في الدنيا. النبي بيقول صلى الله عليه وسلم إن أهل الإيمان بعد ما يعدوا من على الصراط قبل ما يخشوا الجنة في قنطرة، القنطرة دي خاصة بالمؤمنين فقط، خلاص. بعد الصراط لا يوجد كافر. بعد الصراط ما فيش غير المؤمنين بس اللي داخلين الجنة. هذا المؤمن لما يحصل قصاص ما بينه وما بين أخيه المؤمن اللي ظلمه مش هيرجع حد يخش النار، لأ. إنما هيقتص ما بينهم في درجات الجنة عكس الكافر والمؤمن وعكس الكافر والكافر عند الميزان في قصاص القصاص بين كافر وكافر كافر ظلم كافر يوم الكافر دوت اللي ظلم ينزل في دركة في الجنة أشد والتاني يطلع في دركة في النار ينزل في دركة في النار عفوا أشد والتاني يطلع في دركة في النار أقل يعني ده لو هينزل مثلا النار دركات كل ما تنزل تحت العذاب أشد فكافر ظلم كافر الكافر اللي ظلم لو مثلا كان نازل في الدركة رقم مثلا 19 يروح نازل 20 واللي مظلوم كان في الدركة رقم 12 يطلع 11 وضحت كده ده القصاص ما بين كافر وكافر هو في النهاية كافر مش هيخش الجنة فيخفف عن الكافر المظلوم ويشدد على الكافر الظالم طب والقصاص بين مؤمن وكافر القصاص بين مؤمن وكافر إن كان المؤمن هو اللي ظلم الكافر واخد بالك فالكافر بين حاجتين بين ان ربنا سبحانه وتعالى يخفف عنه العذاب بتلك المظلمه ويفضل في النار برضه يكون في الدركه 12 يطلع في الدركه 11 مثلا في الدركه 11 يطلع الدركه 10 والمؤمن ينزل درجه في الجنه بسبب ظلمه لهذا الكافر يا خبر ابيض يعني حرام على المؤمن يظلم كافر طبعا قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه أحمد بسند صحيح اتقوا اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا وإن كان إيه وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب لما تيجي مسلم كمسلم مؤمن تظلم واحد كافر والكافر يقوم يدعو عليك دعوته مستجابة ربنا يستجيب دعوة الكافر على المؤمن لو كان المؤمن ظالما يبقى حرام علي أظلم كافر أي نعم ده حرام عليك تظلم قطة ده حبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يخبر أن امرأة دخلت النار في هرة في قطة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض الشاهد في الموضوع أن هذا الرجل بعد ما عدى بقى من على الصراط اه وصل بقى عند القنطرة أو قبل القنطرة بشوية المهم هذا رجل جلس يستريح أما بقى ال ال ال هذا رجل بمجرد ما جلس يستريح كده بقى من عناء السنين الطويلة اللي معدية من على الصراط فأول ما جلس يستريح فجأة بقى بص الحديث بيقول لك إيه فغرس الله له شجرة أمامه بعيد كده عنه مثلا ب 200 300 متر راح ربنا غرس له شجرة في- شجرة من أشجار الجنة هو لسه ما دخلش الجنة الشجرة دي مغروسة بره الجنة فأول ما شافها فرح خد بالك الراجل ده لسه خارج من النار من سنين ومن يوم ما خرج لحد ما عدى من على الصراط طول السنين دولت لو حضرتك فاكر الراجل ده عينيه ما غمضتش لحظة لأنه لو عينيه غمضت لحظة هيلاقي نفسه في النار الحاجة التانية الراجل ده ما شربش شربة مية الحاجة التالتة الراجل ده ما كلش لقمة الحاجة الرابعة الراجل ده ما شافش ظل خالص على طول في شمس محرقة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم تدنو الشمس يوم القيامة حتى تكون كمقدار ميل فقال أحد المفسرين لا أدري أو أحد الرواة لا أدري أهو الميل اللي هو مسافة الأرض اللي هو كيلو تلت ولا هو ميل اكتحال العين يعني مجرد بس إن واحد يعمل عينيه كده يبقى هو ده اسمه الميل أو الميل واخد بالك فهنفترض إن هي مساحة كيلو وتلت واخد بالك 2 كيلو يا سيدي شوف قد إيه طب ده الشمس دلوقتي على بعد 93 ألف مليون ميل والناس بتموت من الحر تخيل حضرتك اه شيء عجيب جدا يعني فلك ان تتخيل بقى لما تكون بقى الشمس بقى فوق دماغه بكيلو ونص او كيلو تلت وهو سنين طويله لا شرب ولا كل ولا شاف ظل ولا عينيه غمضت فقعد يستريح فلقى شجره ليها ظل كبير قوي وفيها ثمار جميله وتحتها نبع ميه فقعد يصرخ يا رب يا رب ادنني من تلك الشجره فلاستظل بظلها واشرب من مائها فيخاطبه الله عز وجل ده مين يا جماعه ده اخر من يدخل الجنه فيقول له عبدي أرأيت إن قربتك من تلك الشجرة ألا تسألني شيئا غير ذلك قال وعزتك وجلالك لا أسألك شيئا غير ذلك خد بالك الراجل أقسم بعزة الله وجلاله ما ينفعش يرجع في كلامه فالله عز وجل يأمر الملائكة فتقربه من تلك الشجرة ما شاء الله من سنين طويلة ما شافش ظل ما شافش أكل ما شافش مية كل وشرب واستظل ونام وانبسط تحت الشجرة دي لسه ما دخلش الجنة وشويتين وربنا سبحانه وتعالى يغرس له شجرة أجمل من الأولى قدام عينيه فيصرخ يا رب يا رب ادنني من تلك الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها يقول له عبدي ما أغدرك ألم تعطي العهود والمواثيق ألا تسأل شيئا غير ذلك فيقول له وعزتك وجلالك لا أسأل شيئا غير ذلك هي دي بس والله وخلاص دي آخر حاجة فالنبي ضحك وهو بيروي الحديث دوت قال لهم فربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه هو مش قادر يصبر هو ليه حق فعلا هو حلف وقال بعز وعزتك وجلالك لا أسألك شيئا غير ذلك بس هو من شدة جمال الشجرة لأن الله عز وجل هو الذي غرسها سبحانه وتعالى بيديه فالراجل مش قادر يصبر فربنا قربه من الشجرة التانية قال له لا تسألني شيئا غير ذلك قال له وعزتك وجلالك لا أسألك شيئا غير ذلك شويتين بقى قعد كلب او شرب واكل اجمل من الاول والميه اجمل من الاولى وظل اجمل من الاولانيه وبعدين فجاه ربنا غرس له شجره ثالثه بس في مكان استراتيجي فين بقى على باب الجنه فالراجل راح مصرخ بقى ما مسكش نفسه قال له يا رب اضمني من تلك الشجره قربني من تلك الشجره فلاستظل بظلها واشرب من مائها فقال عبدي ما اغدرك الم تعطي العهود والمواثيق الا تسال شيئا غير ذلك قال يا رب عزتك وجلالك لا اسالك شيئا غير ذلك والنبي يقول وربه يعذره لانه يرى ما لا صبر له عليه ربنا قربه من الشجره الثالثه اللي كانت فين يا جماعه لو فاكرين على باب الجنه ربنا يجمعنا وإياكم على باب الجنة فسمع صوت أهل الجنة وهم بينعموا في الجنة فجنن مش ممكن إزاي هفضل بره ده الناس جوه متمتعة في الجنة معقول أنا هفضل بره يا رب يا رب فقال جل وعلا عبدي ما الذي يصريني منك أي ما الذي يرضيك مني حتى ينقطع سؤالك عني إيه اللي يرضيك نفسك في إيه بقى وقول آخر حاجة أنت عايزها قال يا رب أدخلني الجنة وعزتك وجلالك لا أسألك شيئا غير ذلك فيأمر الله عز وجل له أن يدخل الجنة فإذا ما دخل الجنة كل شيء يقع عليه عينيه يقول عايزه ربنا يعطيه بل والمولى عز وجل يذكره بالنعيم الذي لم يذكره ويظل يأخذ ويأخذ ويأخذ ويأخذ إلى أن يقول له المولى عز وجل أترضى أن أعطيك الدنيا وعشرة أمثالها إيه رأيك أنت نفسك في ده ونفسك في ده ونفسك في ده لا سيبك من ده كله بقى ده أنا هديك حاجة لا- ما تخطرش على قلبك وده مين ده آخر واحد هيخش الجنة قال له أترضى أن أعطيك الدنيا كلها بمساحتها كده بس في الجنة وبقد ايه كمان خد بالك وركز كده بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم قال له وعشرة أمثالها خبر أبيض دنيا وعشرة أمثالها وأنا أقل ده أنا ما شفتش ظل ولا شمس و- ولا ولا ولا ولا هوا ولا ولا أكل ولا شرب من سنين يبقى لي في الجنة قد الدنيا وعشرة أمثالها قال يا ربي أتستهزئ بي وأنت رب العالمين فضحك رب العزة جل وعلا والله عز وجل يضحك ضحكا يليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فضحك رب العزة وقال عبدي إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر أنا ما بستهزئش بيك لكن أنا اللي بقوله لك أنا قادر أديهولك وهذا الرجل أخذ الدنيا وعشرة أمثالها ده مين يا جماعة؟ ده آخر واحد يدخل الجنة انظر بقى نعمة ربنا على هذا الرجل نعم عظيمة جدا كان من ضمن النعم دي نعمة التدرج رجل خارج من النار ال- ال- اللي هيحصل ايه هيعدي على الصراط خلاص خرج من النار بس النار تحتيه خد بالك هيعدي من على الصراط وماشي مره ويقع مره وتسفعه النار مره وبعدين ي- ي- يعرض له الشجره الاولى وبعدين اللي اجمل منها وبعدين اللي اجمل منها على باب الجنه وبعدين يدخله الجنه ليه التدرج ده لان هو لن يتحمل ان يخرج من النار للجنه مره واحده مش هيتحمل ممكن يجن فربنا استعمل معاه التدرج انا هتدرج معاك في النعيم انا هخليك تحس بالنعيم درجه درجه عشان لما تخش الجنه تبقى هيئت لدخول الجنه شفت نعيم ربنا ده انت في الدنيا لو كنت قاعد في مكان ضلمه وبعدين فجاه اتنقلت المكان فيه كشافات ضخمه ممكن عينيك تتعمي فينقلك من حته لحته حته لحته لحد ما عينيك تاخد على النور وبعد كده تستقبل النور الكبير مفيش مشكله خالص فده كان اخر من يدخل الجنه يا رب اجعلني واياكم من السابقين الى الجنه يا رب العالمين مع الحبيب صلى الله عليه وسلم مع اصحابه رضي الله عنهم وارضاهم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته